الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ما زلنا مع الدرس الثاني والأربعون من دروس التحفة السنية في شرح الآجرومية وما زلنا مع النعت حيث قال المصنف صاحب الأجرومية النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل طبعا وعرفنا النعت في المرة الماضية هو الوصف لقوله نعت الشيء إذ وصفت نعت الشيء إذ وصفته قلنا إيه وصف الشيء وقلنا النعت ينقسم إلى آه نعت المنعوت النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة واحدة من رفعه أو نصبه أو جره ثلاثة أو إفراده أو جمعه أو تثنيته أو إيه جمعه يبقى كده كام ستة واحدة من تعريفه وتنكيره كده ثمانية واحدة من إيه تذكير والتأنيس فوضربنا الأمثلة لذلك وقلنا النعت ينقسم إلى قسمين نعت حقيقي ونعت إيه؟ سببي النعت الحقيقي قلنا يأتي مفرد آه وجملة وشبه جملة وضربنا الأمثلة من ذلك وقلنا النعت الجملة له شروط الشرط الأول لابد أن يكون المنعوت إيه؟ نكرة حتى يأتي النعت إيه؟ جملة أو شبه جملة الشرط الثاني يشتمل النعت على ضمير يعود على المنعوت ويطابقه في النوع والعدد يعني النعت يشتمل على ضمير وت... آه؟ يعود هذا النعت على مين على المنعوت الضمير وضربنا الأمثلة قلنا محمد طالب يدرس باجتهاد خالد خطيب صوته مؤثر مررت برجل في سيارته شاهدت عصفورا فوق إيه الشجرة محمد طالب يدرس باجتهاد طالب هي المنعوت والنعت هي إيه الجملة الفعلية يدرس يدرس هو تمام والضمير مستتر تقديره هو الذي يعود على المنعوت طالب خالد طالب خطيب صوته مؤثر قلنا صوت مبتدا ومؤثر خبر والهاء تعود على ايه على خطيب تمام فالمنعوت هو مين الخطيب والنعت هو الجملة الاسمية وقلنا مررت برجل في سيارته رجل هو المنعوت وشبه الجملة في السيارات هي إيه؟ النعت وكذلك رأيت عصفورا فوق الشجرة وبينا هذا بشيء من التفصيل وضربنا أمثلة كثيرة من القرآن الكريم نأتي إلى النوع الثاني من النعت اللي هو الصفة وهو النعت السببي وهو ما يدل على صفة في شيء بعده يمت إليه إيه؟ بسبب النعت الصفة ده بيدل على ايه على صفة شيء مش في المنعوت بعده بعد المنعوت وبعد النعت النعت السببي هو ما يدل على صفة في شيء بعد النعت النعت طبعا احنا في في النعت النعت الحقيقي قلنا دائما يأتي بعد ايه المنعوت النعت السببي اه عبارة عن صفة لما بعده إذا كان قبله يبقى نعته حقيقي وإذا كان بعده هنبين الآن بالمثال ولكي تفهم الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي قارن بين هذين المثالين هذا رجل طويل الطويل هنا ايه نعت اللي هو يعني ايه يعني ايه يعني صفة اه طويل هنا لمين صفة لمين لرجل طيب هذا رجل طويل شعره فين الطويل هنا هنا طويل نعت اليمين للشعر وليس ليه فجاء قبل المنعوت النعت هنا جاء صفة لما بعده فإذا كان النعت صفة لما قبله كان إيه كان نعت حقيقي وإذا جاء صفة لما بعده فيها مشكلة دي واضحة ها نقول هذا رجل طويل ده نعت لمين للرجل طويل هنا صفة لمين ها ها آه أحمد حسن وجهه لا لا طويل هنا للشعر تمام فواضح أن المقصود من المثال الأول يختلف عن المقصود من المثال الثاني شعر لان الراجل ممكن يكون قصير في ذاته ولكن شعر شعره طويل ها فالأول يعني أن الرجل نفسه طويل أما الثاني فيعني أن شعره هو الطويل وقد يكون الرجل نفس نفسه قصير تمام فالنعت في المثال الأول يرتبط بكلمة إيه؟ رجل والنع أما في المثال الثاني فيرتبط بكلمة إيه؟ شعره وإليك مثال آخر عاد الرجال العقلاء أبناؤهم هنا العقلاء تعود على مين على أبناء يعني ممكن يكون شوية الرجال دول إيه ها شوية مكاليب لكن أبنائهم إيه عاقلين تمام فكلمة العلقاء- العقلاء وصف آه، وصفت الأبناء للرجال فنقول العقلاء ها نعت سببي ها للرجال نعت سببي للرجال مرفوع المنعوت من لا الرجال من من هو المنعوت الرجال ايه المنعوت في الرجال ايه المنعوت في الرجال ابنائهم يعني العقلاء صفه زي ما اقول ايه رجل هذا الرجل طويل طويل هنا صفه لمين لرجل طيب هذا رجل طويل شعره فين المنعوت الرجل ايه المنعوت فيه شعره هاي هو المنعوت فالاولاني نقول نعت حقيقي الثاني نقول ايه نعت سبب آه، الرجل نفسه ما هي تعود على مين الهاء في كلمة شعره تعود على مين الرجل تمام نعت سببي للرجال مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة آه، النعت السببي شوف يا سيد علامته أن يرفع إيه علامة النعت الس- آه، النعت السببي أن يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت دي العلامة التي نعرف بها إيه النعت السببي النعت ها النعت السببي ها عبارة عن ايه نعت سببي للرجال لا النعت السببي هو ايه العلامة بتاعته علامته ان يرفع اسما بعده تمام الاسم اللي بعده ده ايه ظاهرا اسم ظاهر مش مضمر يبقى ما ينفعش مضمر تمام متصلا ها بضمير يعود إلى إيه الضمير ده شعر أه؟ شعره الهاء هنا تعود على مين الرجل طيب أبنائه الهاء الضمير هنا في أبناء اللي هم يعون على مين على الرجال تمام ت- دي نمرة واحد نمرة اتنين إن النعت السببي ورد في القرآن الكريم بصورة قليلة جدا فآياته معدودة قياسا بورود النعت إيه؟ الحقيقي اللي هو الكثير جدا طيب والنعت السببي يكون مفردا دائما النعت الحقيقي قلنا يأتي إيه؟ ها آه مفرد أو جملة لا آه آه، مفرد أو جملة أو شبه جملة آه والمفرد يكون إيه جو- مذكر آه، لا، مفرد م- ومثنى وإيه وجمع تمام يعني النعت السببي لا يأتي جملة ولا يأتي إيه جملة لكن النعت الحقيقي يأتي, يأتي جملة ويأتي ج- شبه جملة تمام والنعت السبع يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا حتى لو كان منعوته مثنى أو مجموعا برضو يأتي النعت إيه؟ تقول مثلا رأيت الولدين كما واحد العاقل العاقل أبوهما العاقل هنا ايه مع ايه مع ان مع ان ال- الول- المنعوت هو هنا ايه اثنين مثنى يقول لك اذا كان المنعوت جمع تكسير فانه يجوز في النعت الافراد او الجمع يبقى متى ياتي النعت السببي ها جمع او مفرد اذا كان ايه المنعوت ها جمع تكسير زي يقول ايه جاء الرجال ها العقلاء آباؤهم لأن المنعوت هنا مين الرجال تمام فإذا كان المنعوت هنا جمع تكسير مش جمع مذكر ثالث ولا جمع مؤنث ثالث ولا مثنى ممكن يأتي المنعوت هنا ايه جمع جمع ممكن يأتي جمع وقولك بس ايه آه فتقول بس وقولك رأيت الأولاد العا لا لا لسه ما وصلناش لها رأيت الأولاد العاقل أبوهم هنا الأولاد ايه جمع بس جمع تكسير ممكن يأتي مفرد ومثنى أقول إيه رأيت ال- مفرد أو جمع رأيت الأولاد آه العقلاء العقلاء آباؤهم لكن لا يأتي مثنى آه ولا يأتي جمع إلا في حالة واحدة إذا كان المعنعوت إيه لو جا- كان جمع مؤنث إما يقول رأيت مثلا أت... آه، رأيت ها المسلمين ها العقلاء العاقلة ها آباؤهم لأن المسلمين جمع مذكر سالم فيجب لازم أن نعتج إيه مفرد وقد يتبع النعت السببي ما بعده في ما بعده مش ما قبله في التذكير أو التأنيث وقد يخالفه ما بعده وليس إيه النعت الحقيقي النعت يتبع ما قبله في إيه في التأنيث التذكير والتعريف والتفكير وت- وت- والتنكير وإيه و- والمفرد والمثنى والجمع والجاء إيه وإيه والرفع والنصب والجر تمام هنا لا مو النعت الح- السببي يأتي في التذكير والتأنيث تبعا لما بعده ولا يتبع ما قبله نضرب مثال نقول رأيت البنات العاقل أبوهن هنا النعت الصفة جات ايه لا المفرد ايه مذكر مع ان البنات ايه مؤنث طب جات مذكر هنا ليه تبعا لما بعدها اه وتقول ايه رايت الأولاد العاقلة أمهم يبقى في التذكير والتأنيث يتبع النعت ها السببي ها وليس على العموم النعت السببي يتبع المنعوت في اثنين من خمسة فقط ايه هما لا يتبع المنعوت في آه الرفع والنصب والجر ادي ثلاثة ياخد منهم واحدة والتعريف والتنكير اما في التذكير والتأنيث يتبع ايه ما بعد وفي الجمع والتثنية المفرد والتثنية والجمع لا يتبع ما قبله إلا في حالة واحدة بس جمع التفسير طيب ومثال المخالفة قول مررت برجل كريمة أمه مذكر والنعت هنا ايه مؤنث فرجل مفرد مذكر مجرور نكرة و... وقد وافقه النعت ها في الجر والتنكير والإفراد وخالفه في ايه في التأنيث ووافق المرفوع به وهو مين أمه والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة الأولى في الإعراب فهو يتبعه في, في الرفع والنصب إيه؟ والخفض الثانية في التعريف والتنكير أما التذكير والتأنيث فإنه يتبع مرفوعه مين مرفوعه الذي بعده الاسم الذي بعده ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع بل يكون مفردا دائما لا في التثنية والجمع بقى إيه لا يسمع كلام اللي قبله ولا اللي بعده تمام آه ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع بل يكون مفردا دائما وأبدا ومن ذلك قوله تعالى آه يقول إنها بقرة, بقرة آه صفراء آه فاقع لونها فين النعت فاقع تمام آه تسر الناظرين ففاقع صفة لصفراء وقد طابقت موصوفها فين اللي هو البقرة آه اللي هو صفراء آه في الإعراب فقط تمام فهي مرفوعة مثله وطابقته في التنكير أيضا والكلمة الاسم الذي يأتي بعد النعت مباشرة دائما يعرب يا إما فاعل أو نائب فاعل فاعل أو نائب فاعل يعني الاسم الذي يأتي بعد النعت الصفة يأتي دائما مرفوع يعني نتكلم عن السببي أن, أن الاسم الذي يأتي بعد النعت السببي دائما يأتي إيه يأتي إيه مرفوع يا إما فاعل يا إما نائب والنائب الفاعل والنائب الفاعل دائما إيه ها مرفوع تمام أما بالنسبة للعدد فكما قلنا ها يفرد الوصف على كل حال كل حال يبقى النعت الصفة إيه مفرد وهو ها هنا مفرد وأما بالنسبة للجنس فقد طابق الوصف ايه فاقع ها مرفوعة لونها ايه فكلاهما مذكر طابقه في التذكير ايه لاني صفراء ده ايه لا صفراء مؤنث صفراء اخرها الف وهمزة الممدودة مؤنث زي سناء وصفاء وغيرها فصفراء هنا ايه مؤنث لكن فاقع مذكر لون اللون مذكر مؤنث لا لون اللون مذكر ففاقع تبعت اللون في في التذكير والتأنيث تمام فقد طاب قلنا يا اخوانا النعت الحقيقي انتهينا منه النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل حاجة أما النعت السببي فلا يتبعه إلا في اثنين بس في الإعراب والتعريف والتنكير التعريف والتنكير تمام ويخالفه في الإفراد والتثنية والجمع ويخالفه في إيه ها في في التذكير والتأنيث ويخالفه في العدد تمام خلي بالك ف فهنا المتبوع صفراء النعت السببي فاقع المنعوت لونها فالمتبوع هنا نكرة مرفوع وفاقع نكرة مرفوع تمام آه والمتبوع والنكرة ولا لا تابع اللي هو النعت ها مذكر والصفة و والاسم الذي بعده ايه ها مذكر وقال تعالى في كتابه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء آه فأخرج به إيه ثمرات ها آه كمل الآية مختلف آه مختلفا ثمرات فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها فثمرات هنا, هنا مين المنعوت ثمرات ومين النعت مختلفا ألوانها تمام ذكر مذكر ومختلف مذكر تمام آه ومن الجبال جدد آه بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيل سود مختلف وصف لمين لحمر تمام لكن وصف سببي نعت سببي لألوانها لأن بعدها ألوانها فانظر فمختلفة فمختلف مختلفا صفة لثمرات في الأولى وقد طابقت الصفة في موصوفها إعرابا ودي نكرة ودي نكرة ها ثمرات مختلفة نكرة نكرة ها تمام وفي الإعراب دي منصوبة ودي إيه منصوبة وقد طابقت الصفة موصوفها بقى إعرابا وتذكيرا فكلاهما نكر منصوب أما في العدد فالوصف آه مفرد لا غير والموصوف إيه ثمرات جمع مؤنث سالم تمام أما في الجنس فالظاهر المختلف آه فالوصف مختلفا مذكر ولفظه مرفوع إيه؟ مرفوع آه ولفظ مرفوعة ألوانها مؤنث وليس الأمر كذلك لأن ألوانها جمع تكسير وهو مما يجوز فيه التذكير وإيه والتأنيث وفي جدد ومختلف ألوانها تمت المطابقة بين الوصف وموصوفه من جهة وبين الوصف ومرفوع من إيه جهة ومنها قول المتنبي ها ويا ها فراق الأمر الرحب منزله إن أنت فارقتنا يوما فلا إيه ها تعودي يعني مش هترجع وقال زهير وفيهم مقامات حسان وجوهها ها حسان وجوهه وأندية آه ينتابها القول إيه والفعل وق... فهنا حسان هي الصفة لمقامات والموصوف إيه وجوها تمام آه وقال البختري البختري أيها الطالب الطويل عناؤه ها ترتجي شاء من يفوتك شاؤه وإليك هذا المثال الذي يجمع ما شرحناه في النعت كله يجمع ايه بقى النعت الحقيقي والنعت السببي والنعت الجملة والشبه جملة والمفرد طبعا النعت الحقيقي قلنا يا مفرد يا جملة يا شبه جملة والنعت السببي لا يكون إلا إيه مفردا آه يقول ركبت طائرة ركبت إيه طائرة حديثة تسابق الصوت سرعتها خاطفة سرعتها خاطفة سرعتها ايه خاطفة سريعة حركتها سريعة حركتها تعال خذ معي بالراحة كده ها ركبت طائرة حديثة هنا ايه صفة لايه الطائرة وصفة طائرة صفة ايه نعت حقيقي تسابق صفة لمين تسابق فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو هي هي تقديره هي تسابق هي الطائرة فتسابق هنا نعت نعت ايه جملة جملة فعلية تسابق نعت جملة فعلية تمام الصوت سرعة اه مبتدأ ها أه؟ سرعة ايه مبتدا خاطفة ايه خبر لسرعة سرعة خاطفة سرعة مبتدا مرفوع بالضمة وخاطفة ايه خبر مرفوع بالضمة الجملة الاسمية هنا نعت لمين للطائرة في محل نصب نعت لا بجملة ده نعت حقيقي ما قلنا السبب ده ما يجيش ايه الا مفرد طيب سريعة مش سريعة سريعة حركتها سريعة هنا نعت سببي نعت لمين للطائرة ما هو الطائرة هنا نعت نكرة والسريعة نكرة الطائرة منصوبة والسريعة ايه منصوبة تمام وحركتها يبقى هو هنا آه ايه السريعة بقى حركة الطائرة تمام وصلت نعت سببي سريعة اما حديثة وتسابق وسرعتها خاطفة ده كله نعت حقيقي إن قلنا النعت الحقيقي يأتي ايه مفرد اه وجملة ها وشبه جملة وصلت يا جماعة نعت السبب اللي جاب سببها النعت ده هنا السريعة حركتها هنا السريعة جاية لمين صفة لمين لحركة الطائرة لا السريعة هي اللي نحت زي ما بقول لك ايه هذا رجل طويل هنا طويل ده نعت لمين طيب هذا هذا رجل تمام أه؟ هذا رجل ايه طويل شعره هنا مين اللي طويل وممكن الرجل نفسه يبقى ايه قصير فمين المنعوت لا الرجل ايه ايه منعوت فيه جزء منه اللي هو شعره شعره ده مش جزء من الرجل والنعت اللي هو الطول يبقى مين المنعوت الرجل والنعت اللي هو الصفة صفة لايه لما بعده اللي هو الشعر صفة الشعر ده ايه طويل هنا سريعة سريعة اه طائرة ما هي تابعة لها سريعة سريعة ايه بقى الطائرة لو قال سريعة يبقى نعت حقيقي لكن لما قال سريعة حركتها يبقى ايه اللي سريعة حركة الطائرة مش الطائرة ما دي ز...
سبب النعم ده السبب النهي سبب سريعة السبب التي آتت من أجله كلمة إيه؟ سريعة
طب لما لما تيجي في الاعراب مثلا نعرفها، اللي هو ما احنا قلنا هنعربها سريعة صفة لطائرة منصوبة والصفة تتبع الموصوف أو النعت تتبع الموعود وحركتها أقول إيه فاعل مرفوع أه بالضمة أقول إيه هذا رجل مم. شعره هذا ابتدأ ورجل خبر وطويل صفة صفة مرفوع شعره فاعل مرفوع مم؟ والهاء يعود على- على رجل قلنا النعت قلنا الكلمة الاسم الذي يأتي بعد النعت السببي إما أن يكون إيه؟ فاعل أه أو نائب إيه؟ فاعل تمام
شعره- شعره فاعل شعره فاعل
اه فاهم اسمع يقول لي المصنف آه، محمد محي الدين في كتابه التحفه السنيه اما النعت السببي فانه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى او مجموعا صح فتقول رايت الولدين العاقل ابوهما وتقول رايت الوا الاولاد أه، الاولاد جمعه العاقل ابوهم ويتبع النعت السببي ما بعده في إيه؟ في التذكير أو التأنيث تقول رأيت البناء البنات البنات العاقلة ها أبوهن وتقول رأيت الأولاد العاقلة ها أمهم فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة واحد من الإفراد والتثنية والجمع آه واحد من الرفع والنصب والخفض وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من التعريف والتنكير ده النعت الحقيقي أما النعت السببي فيتبع منعوته في اثنين من خمسة في من- في- آه، واحد من الرفع والنصب والخفض وواحد من التعريف إيه والتنكير ويتبع مرفوعه اللي بعده يعني المرفوع اللي بعده الذي بعده في إيه واحدة من اثنين وهما إيه التذكير إيه والتأنيث ولا يتبع شيئا لا اللي قبله ولا اللي بعده في إيه ها في الإفراد والتثنية إيه والجمع نلاحظ أن كلمة في السبب المسألة الذي ذكرناها طائرة كلمة طائرة نكرة ولهذا جاءت الجمل بعدها إيه نعتا لأن كلمة قلنا النعت لا يأتي جملة أو شبه جملة إلا إذا كان إيه؟ المنعوت نكرة احنا مش قلنا المرة عدت ولو كانت معرفة لو قلت رأيت الطائرة لما جاء لها إيه نعم آه معرفة لكانت هذه الجمل بعدها حالا وليست نعتا حالها إيه ها تمام تسابق وسرعتها خاضعة ده حال تمام تمام كأن تقول إيه ركبت الطائرة تسابق الصوت سرعتها ها سرعتها إيه خاطفة يبقى كل اللي بعدها ده ايه حال حالها ايه ايه اللي كان حالها تسابق الطائرات طيب آه سرعتها خاطفة الجملة الاسمية هنا ايه حال الحال السرعة بتاعتها كانت خاطفة لكن لما قلت رأيت طائرة فجاءت نكرة اللي بعدها يأتي وده الفرق بين النكرة والحال الصفة والحال في الجملة وسوى الجملة تمام وصلت وصلت ولا ما وصلتش الجملة اللي بعدها تبقى حال مش اللي صفة ها ما ممكن تقول ايه رأيت الطائرة ها تمام الحديثة الحديثة هنا ايه ح- حال صفة ها لكن تسابق الصوت هتبقى ايه تسابق هذه الجملة الفعلية حال سرعتها خاطفة آه، خاطفة وتبقى ايه حال للطائرة الجملة الاسمية دي حال خدت بقى حضرتك مثلا مثل شيخ الدين بيقول لك بل يكون مفردا دائما وابدا
ما هو بقى ده قول عند بعض الع- علماء اللغة يقول آه، وأحيا وأحيانا يأتي جمع متى إذا كان منعوته إيه هذا قول لكن أنت خليك عارف أن النعت السببي لا يأتي إلا إيه يا أخواننا احنا تلخيصا لما مضى النعت اللي هو الصفة النعت ده نوعين حقيقي وسببي واضح هم؟ الحقيقي دايما في المثال حتى نقول الصفة تتبع الموصوف والنعت يتبع المنعوت يتبعه في أربعة من كام من عشرة ايه العشرة الرفع والنصب والجر هياخد منهم ايه دول ثلاثة هياخد منهم ايه واحدة يبقى له الاعراب طيب الافراد التثنية الجمع دول ثلاثة هياخد منهم ايه واحدة كده اصبح اتنين من كام لا اتنين من كام اتنين من ستة طيب التعريف والتنكير هياخد منهم ايه واحدة اصبح ثلاثة من ثمانية التأنيس والتذكير بيجوا كام كده أربعة من إيه إيه العشرة الرفع النصب الجر الإفراد التثنية الجمع آه التعريف التنكير التذكير إيه والتأنيس
أربع حاجات من العشر حاجات اللي- من عشر حاجات لأنه ما ينفعش يجي في نفس الوقت آه يعني لو النعت مرفوع الحقيقي هيأتي المنعوت آه لو المنعوت مرفوع يبقى النعت إيه مرفوع لو منصوب لو مجرور طب لو مجزوم ما ينفعش اجي مجزوم لانه الفعل الج- ال- ال- ال- الاسم لا يلزم طيب تعال بقى لو النعت مفرد المنعوت مفرد ياتي نعت ايه طب لو منعوت مثنى ها لو آه، النعت ايه جمع ده فين هاي. لو النعت معرفة المنعوت مع معرفة طب لو لو المنعوت نكرة ها طيب لو المنعوت مذكر يأتي النعت مذكر لو المنعوت مؤنث نضرب مثال رأيت الطائرة السريعة أو لا رأيت الطائرة الحديثة هنا الطائرة مفرد ليس مثنى ولا ايه جمع ضائرة ايه يبقى خد واحدة الح... الحديثة جات ايه مفرد زيها الطائرة مؤنث الحديثة جات ايه مؤنث الطائرة منصوبة جات ايه منصوبة آه، الطائرة ايه معرفة جات الحديثة ايه بعرفة بألف ولام خدت كيه تمام تعالى المثال المثال الثاني رأيت الطائرتين الحديثتين مثنى ومثنى رأيت الطائرات الحديثات جمع مؤنث سالم والثاني جمع ايه ها آه لو قلت ايه رأيت الولد ها مذكر رأيت الولد الطويل ها مذكر ومذكر طيب رجع معنى السالم اخرتها مربوطة طائرات ألف وتاء الحديثات آه لا طب والبنات جمع ز- مؤنث سالم بنت جمع بنت اخر ألف وتاء ها ها ها تمام لأن طبعا جمع أن السالم يكون مكسور آه، ينصب بالكسرة تمام طيب ها رأيت الولد الطويل ها رأيت الولدين الطويلين رأيت الأولاد ها الطوالائي أو العقلاء س- رأيت الولد العاقل رأيت الولدان العاقلين الولدين العاقلين رأيت الأولاد العقلاء نعم رأيت الأولاد العقلاء جمع تكسير صب الفتحة رأيت الأولاد العقلاء آسف تمام وصلت ها وصلت طيب قل رأيت الأولاد العقلاء يلعبون بالكرة يلعبون تعرب إيه هنا الجملة رأيت الأولاد العقلاء يلعبون بالكرة ماشي فعل مضارع يلعبون فعل مضارع فاعل آه الواو الواو الجماعة طيب الجملة هنا تعرب ايه لا جملة يلعبون جملة فعلية آه جملة فعلية في محل ايه في محل نصب ايه لا خطأ في محل نصب حال آه الأولاد هنا معرفة ها آه ها آه آه تمام الأولاد هنا ايه يبقى تأتي انت تأتي الجملة آه نعت لما يكون لما يكون ايه رأيت طائرات طائرات حديثات تسابق الريح أمم؟ تسابق هي الضمير هي ها هنا دي نعت لان طائرات هنا ايه لكن لما اقول رايت الطائرات الحديثات يسابقن الريح يبقى هنا حال وصلت ها اظن كده ايه الموضوع بدا ايه يتخمر نيجي ده للنعت الحقيقي نيجي للنعت النعت السببي النعت السبب يعني يأتي بسبب بسبب ايه ما بعده النعت الحقيقي ده يأتي من غير سبب لكن النعت السببي يأتي سبب لما ايه بعده المفعول المرفوع الذي بعده فبيقول رأيت الوا الولد آه العاقل أبوه يبقى العاق مين اللي عاقل الولد ابوه هو العاقل ممكن الولد يبقى مكلوب ها تمام الولد ممكن يبقى مكلوب لكن ابوه ايه عاقل فتقول رايت الولد العاقل ابوه تمام خدت حضرتك ف آه، او او تقول رايت الولد العالم ابوه رايت الولد الفاضل ابوه رأيت الأولاد الفاضل آباؤهم ها رأيت ها البنات الكريمة أمهاتهم فهنا جاء مفرد فدائما النعت السببي لا يأتي إلا إيه مفرد لا يأتي مسمى ولا يأتي جملة آه، لا يأتي مسمى ولا يأتي جملة ولا يأتي إيه جملة فعلية ولا يأتي جملة إيه؟ اسمية ولا يأتي شبه جملة النعت السبب خلاص اللي هو بسبب وصلت ها طيب آه... ضع في المكان الخالي مما يأتي ما هو مطلوب أمامه واضبطه بالشكل الفتيات نقط محبوبات عايز نعت مفرد مم. هنا معنى مفرد يعني لا جملة ولا شبه جملة معنى مفرد الهدى نعت حقيقي الفتيات المؤدبات محبوبة نعت مفرد نعت حقيقي نعت حقيقي أنا محبوبات ده خبر الفتيات مبتدا مرفوع بالضمة المؤدبات ها نعت مرفوع بالضمة ها محبوبات هنا ايه خبر بالضبط بيقول ايه رأيت رجلا مريضا عايزنا ايه نعت جملة اسمية مم.
مريضا ولا مريض؟
رأيت رجلا مريضا مريض ده هنا ايه نعت برضه بس هنا مفرد هو عايز النعتة للي بعده الجملة الاسمية مم.
عايز تحصل على كلمة اسمها.
اه آه، ولا مريض.
مم. جسده مسقوب يعني مخروب جسده مبتدا مرفوع بالضمه ها ها مسقوب ايه خبر مرفوع بالضمه والجمله الاسميه في محل ها نعت صفه للرجل صفه جسد ماله رايت رجلا راى فعل ماضي تاتى الفاعل رجلا مفعول به منصوب ها تمام مريضا صفة لرجل تمام صفة ايه حقيقي نعت حقيقي ده تمام وهجيب له جملة اسمية جسده جسده آه مسقوب جسد مبتدا مرفوع الضمة ومسقوب ايه خبر مرفوع الضمة والجملة الاسلامية في محل ها آه نصب صفة لمين لرجل تعود على رجل مضاف إليه ما بس هي تحل تعود على إيه على رجل زي يقول إيه هاتان طالبتان عايز نحت جملة فعلية
طالب تاني مم. هاتان مبتدا مرفوع طبعا طالبتان ها خ... ها عايزين ج... نعت جملة فعلية اقول ايه هاتان طالبتان يذاكرن باجتهاد لا يذاكرن باجتهاد فهنا يذاكرن يذاكر ايه ونون النسوة فاعل ها ونون النسوة فاعل طيب وبيبقى- والجملة الفعلية دي في محل ها نصب لطالبتان طيب هذا الرجل يرفع ها ثقلا يعني حاجة ثقيلة ها ها يذاكر فعل م- آه، مضارع ايه يذاكرنا جملة فعلية في محل نصب
هي مش هتنفع ولا تاني اه هاتان طالبتان ما ما شو فين معرفة آه. لا لو قلت الطالبتان كانت جت معرفة ما تجيش جملة هاو. هذا الرجل يرفع ها ثقلا عايزين نعت ايه شبه جملة اه فوق ظهره في عمله أمم؟ وصلت ها طيب مثل آه، صوب الخطأ في الجمل الآتية ثم أعد كتابتها صحيحة زرعت شجرتين زرعت شجرتين كبيرتان هي كبيرتين صبر طيب رأيت مزارعا نشيطة صحيحة ازاي آه، نشيطا م- آه، مذكر ومنصوب تمام فاز بالجائزة الطالبان المجتهدين يا راجل الطالبان لا الطالبين مم. آه، قصدي فاز بالجائزة الطالبان المجتهدان لأن ال- الطالبان فاعل هنا فاعل فاعل فاز الطالبان فاعل فالمجتهدين تبقى ايه المجتهدان لأن ايه صفة والصفة تتبع ايه صف دي مثنى لازم التانية ت- دي مرفوعة دي لازم التانية تبقى ايه مرفوعة علل لكل ما يأتي لكل ما يأتي رأيت فلاحا يحرث الأرض جملة يحرث الأرض نعت في محل نصب ليه ليه؟ لأن يحرث الأرض جملة فعلية والمنعوت ها نكرة فجاء نعته جملة إيه فعلية وصلت لما أقول إيه آه طيب هذا طفل في سريره شبه الجملة في سرير في محل رفع نعت ليه عشان طفل آه عشان المنعوت نك... آه مرفوع لنمرة واحد ونمرة اثنين نكرة قلنا لا تأتي جملة شغل إلا إذا كان منعوت إيه؟ مثلا طيب آه بين النعت ونوعه في العبارات الآتية اشتريت آه حلة جميلة فين النعت ونوعه مفرد نوعه مفرد مفرد وسرجان قابلت صديقين كريمين ها النعت هنا ايه نوعه مثنى ها صرني طائر على غصن ها على شبه جملة احسنت ها بهرني بهرتني طائرة فوق السحاب فوق السحاب شبه جملة هذا فتى يؤثر يؤثر المروءة ايه بقى جملة اس- يؤثر جملة فعلية نعت جملة فعلية هذان فتيان لهما منزلات شب لهما آه شبه جملة آه أولئك أخوات مهذبات مهذبات الج- آه، نعت مهذبات ونوعه جمع جمع مؤنث سالم تمام تلك فتاة آه يصحبها والدها النعت هنا فين النعت هنا ايه يصحبها طيب آه نوعه جملة فعلية يصحبها يصحب فعل ماضي يا فعل مضارع يصحب طيب لا ده نعت حقيقي قلنا السبب عمر ما يجي آه، لا جملة مفرد ايه احنا قلنا السبب عمر ما ياتي لا جمله ولا شبه جمله طيب هنا بقى دي اللي هتبين عايزين النعت حقيقي ولا سببي نوعه وبعدين عايزين النعت في الجمله وبعدين نوعه وبعدين حقيقي ولا سببي تاني الخطان المتوازيان لا يلتقيان النعت هنا ايه ايه هو ايه النعت المتوازيان نوعه لا مثنى آه. اه حقيقي ولا سببي حقيقي طيب كان اخوك شابا محبوبا لدينا فين النعت صفته ايه محبوب محبوب النعت محبوب طيب نوعه مفرد يعني آه، سببي ولا حقيقي مم. حقيقي طيب آه. يرضى الرجل القنوع باليسير فين النعت نوعه مفرد آه. حقيقي ولا سببي حقيقي طيب للحق صوت فوق كل صوت آه. الن- النعت هنا ايه فوق كل صوت نوعه جملة حقيقي ولا سببي هاي شوف جملة حقيقي ولا سببي طيب صلاح الدين قائد بطولاته مشهورة ها النعت هنا ايه الن- فين النعت صلاح الدين قائد بطولاته مشهورة فين النعت ها يا راجل بطولاته ده النعت اه نوعه مفرد حق... اه بطلا... بط... بطولاته مشهورة نوعه ايه بطولة بطولاته مشهورة آه. النعت هنا ايه بطولته ولا بطولاته؟
بطولاته هي بطولاته مين بقى؟
ما انا بسأل الج- النع- النعت فين هي بطولات بطولاته نوعه آه، جمع جمع سببي والحقيقي حقيقي للنعت السبب يأتي مفرد هذا ملك عزيز جاره فين النعت عزيز نوعه مفرد سبب والحقيقي يبقى سبب لان هنا ايه جاره إيه؟ طيب الخطيب الجهير صوته يؤثر في سامعيه فين النعت صوت النعت صوت الخطيب الجهير صوته لا صوت صفة للجهير ها يؤثر في سامعيه فين النعت آه، آه، وص- الخطيب الجهير آه، الخطيب الجهير هنا ايه الخطيب الجهير هنا صفة لمين الخطيب الجهير هنا صفة اه طيب اه وايه الصفة الثانية صوته صوت مبتدأ
يعني جملة أو نوع من النعت يعني الجملة يعني.
الخطيب مبتدأ مرفوع بالضمة الجهير صفة مرفوعة بالضمة صوته صوت ها مبتدأ ثاني ها مرفوع ايه بالضمة يؤثر يؤثر هنا ايه فين ضرب آه الفاعل فالجملة الفعلية هنا في محل رفع لايه لصوت والجملة الاسمية من الفعل والفاعل في محل رفع ايه آه، في محل ايه رفع لمبت... آه، خبر للخطيب في محل رفع خطب ليه طيب طيب هنا صوته يؤثر في السامع يؤثر في سامعيه الجملة دي فيما آه، هي خبر لكنها في محل ها آه، رأى في محل رفع صفة لصوت اه طبعا هي اكتر من نعت فيها نعتين ها الخطيب الجهير الجهير صفة صوته يؤثر
مبتدا ليه مبتدا ليه مبتدا الثاني ويؤثر ديت آه، يؤثر هو انت عارف عندنا كم نعت هنا كده أنا ما أقدر أدور.
ثلاثة أيوة.
الخطيب مبتدا مم. الجهير صفة نعت صوته ها مبتدا ثاني ها
وصفة بال- وصفة بالتاني.
ها هو المفروض صفة تانية.
آه ويؤثر صفة لمين ال- الجملة, الجملة الاسمية صوته صفة لمين يؤثر ال- لا ص- صفة للجهير آه آه ويؤثر في الآخرين صفة لمين لصوته وصلت حقيقي طبعا أهو. جاء الرجل الحسن خطه الرجل
آه، ده نعت حسن التفصيل.
آه الحسن هنا ايه لا الحسن هو النعت ها آه خطه آه يبقى نعت ده ايه سببي ونعت مفرد شاهدت رجلا يطالب بحقه
يطالب طب والنعت هنا جملة جملة فعلية ونوعه حقيقي تمام وهكذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته